بسم الله الرحمن الرحيم موقع الرباني الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم أصل الحكاية نحن نقص عليك أحسن القصص أصل الحكاية نحن نقص عليك نبأهم بالحق أصل الحكاية إن هذا لهو القصص الحق أصل الحكاية يقصها الله علينا في كتابه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله في قصة الصراع على الدنيا وفي زماننا زمن الشهوات واستعلائها نقف مع قصة صاحب الجنتين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين وقفنا مع كلمة جعلنا ورؤية أن الرزق من الله وأن المعطي الوهاب هو الله وقفنا مع كلمة جعلنا لأحدهما هما اثنين جعلنا لأحدهما جنتين أن يتوقف ها هنا قلبك فلا يرى العطاء إلا من الله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو وانتقلنا نقله سريعه لننظر الى سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام لما طلب عرش بلقيس الذي تتمنظر به تتباهى به ولها عرش عظيم قال ايكم ياتيني بعرشها قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك اللي عنده علم من الكتاب قال له أنا أجيبه لك غمض عينك فتحها تلاقيها قدامك ومن عظمة القرآن كلام الله اقرأ سياق الآيات كده قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده فلما على طول قالوا غمض عينك تفتحها تلاقيه موجود لقاه قدامه فلما رآه مستقرا زي ما بنقول ايه منصوب كمان جابوا ورصوا هو ده الشاهد اللي انا عايز اسوقه من كلام سيدنا سليمان قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني سبحان الله العظيم هي دي النقطة اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت واحنا بنقول هو وحش ان ربنا ينعم عليا ويعافيني وما يبتلينيش وحش ولا خطر ان ربنا يديني فلوس ويديني اولاد ويديني صحة ويديني راحة بال ومفيش مشاكل ومفيش ابتلاءات خالص ده وحش ده خطر لا بالعكس ده جميل ورائع بشرط أن تعرف أن هذا ابتلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر الفقر فتنة والغنى فتنه امتحان قال الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ابتلاء بالشر وابتلاء بالخير وإلينا ترجعون وأين ترجع لربنا يحاسبك بقى ويديك حسابك على الخير وعلى الشر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ابتلاء كده ابتلاء وكده ابتلاء عشان كده ابن القيم بيقول ايه انت مملوك مبتلى في صورة مالك متصرف انت مملوك ومبتلى في صورة مالك متصرف شكلك مالك تملك شكلك متصرف بتتصرف بإذنك لكن الحقيقة انك مملوك ومبتلى انت وكيل في الفلوس دي مش مالك قال سبحانه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الفلوس اللي في جيبك الجنيه اللي في جيبك ده عدى على كم يد قبلك وهيعدي على كم يد بعدك الكرسي اللي انت قاعد عليه ده قاعد عليه كم واحد قبليك وهيقعد عليه كم واحد بعديك ما هياش دايما مش بتاعتك وتلك الأيام نداولها بين الناس نداولها بين الناس فهي كده الأيام دول فلذلك ينبغي أن تفهم إن اللي أنت أعطيته ده مبتلى فيه ما أنتش مالكه قصة طريفة آه عشان بس نفهم قضية المال ان زوج بنتي اتسرقت عربيته عنده عربية اتسرقت من قدام البيت نسأل الله أن يخلفه خيرا منه فالمهم اتصلت ببنتي زعلانة بتبكي قال لها بقول لها يا بنتي أنت زعلانة ليه؟ هي لا عربيتك ولا عربية أبوك فقالت لي لا عربيتي فقلت لها عربيتك هو ده الغلط بقى لا أنت ولا زوجك ولا أبوكي كان لهم عربيات ده اللي رزق مين الله فالعربية من ربنا وربنا خدها انت زعلانة ليه هي دي كلمة ابن القيم فإذا أصاب المال الذي في يده نائبة علم أن صاحب المال أصاب مال نفسه فماله هو والجزع والسخط اصل اللي اداني العربيه دي الله واللي خدها الله هي مش قالت لزوجها كده قالت له ارايت لو ان لجيراننا عندنا عاريه فاستردوا عاريتهم اكنت تحزن قال لا قالت فاحتسب ولدك ربنا ادانا ولد ومات خلاص اللي اعطى الله واللي اخذ الله قدر ورزق نجزع ليه ونسخط ليه إنما الذي يسخط ويجزع اللي بيرى أنه مالك ولا ينبغي للعبد أن يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه إنما أنت خازن سيدنا النبي قال كده قال يا أيها الناس والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا إنما أنا خازن والذي يعطي هو الله سيدنا النبي قال لهم ده أنا, أنا بس أمين مخزن إنما أنا خازن والذي يعطي هو الله هي دي إنك تشوف نفسك أمين مخزن أنت بس الفلوس دي كتير أقول لك ما تعرفش الفلوس اللي ربنا اداها لك دي رزق مين يمكن رزق أمك اللي أنت بتعولها ربنا أعطاها لك ليها أنت بس موصلاتي يمكن رزق لأولادك دول المساكين سبحان الله العظيم عشان كده أنا عايز أواسي المحروم الذي لم يعطى مالا قول قول الحمد لله والله أنا أشهد في أحوال الناس اليوم عظمة الله من الناس من لا يصلحه إلا الفقر ولو أن الله أغناه لفسد حاله ده واقع وأقسم بالله سبحان الله العظيم هي كده قال سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وفي ناس تانيين لا يصلحهم إلا الغنى ولو الفلوس قلت شوية معاه يفسد حاله طبائع وخلقة كان في واحد صاحبنا زوجته قرفاه ومطلع عينه ومطفشاه كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله في العمل للدين ليل ونهار تلاقيه لما ربنا كرمه بقى بواحدة تانية مريحاه فسد حاله فهي كده أقدار وأرزاق اللي ممشيها العليم الحكيم القدير تقدير وتدبير الحكيم تقدير وتدبير الحكيم سبحانه وتعالى فأنت مملوك لحكيم سبحان الله فلازم تفهم دي هي دي اللي عايزين نخرج منها من كلمة جعلنا اللي هنخرج بيه من كلمة جعلنا أن تدبير الكون يعطيك
أو يمنعك ذلك تقديره وتدبيره سبحانه فرض عنه في جميع الأحوال إذا أنعم عليك
لا ينبغي أن ترى أن هذه النعمة التي أعطاكها لفضلك أو لخيرك وإنما هو امتحان امتحان ابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا اختبار
مين اللي أحسن عمل مين اللي عمله أحسن
هو ده هتنجح في الاختبار ولا لا هتنجو في الاختبار ده ولا لا هتعدي الاختبار ده ولا لا لما تنظر بقى للخير انه اختبار وتنظر للشر انه اختبار تعيش نفسية الامتحان نفسية الممتحن ان لما تجيلك النعم ما تغترش ولا تطغى ولما ينزل البلاء لا تنسى ولا تأسى ولا تضجر وإنما تعلم إن ده امتحان وهيعدي وده امتحان وهيعدي بس مين اللي هيعدي ابن الجوزي بيقول ايه ايها المذنب اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج فانما هي ساعات وتنقضي فاحرص على ان ترحل عنك ايام البلاء مادحه لا قادحه هو ده لما ننظر إلى النعم على إنها ابتلاء وننظر إلى البلايا على إنها ابتلاء نبقى حريصين إن إحنا ننجح في البلاء ده جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر سبحان الله العظيم العلماء بيقولوا وكان له ثمر يعني كان عنده فلوس غير الجنتين دي مش محتاج له كمان كان عنده فلوس كان له ثمر كان له ثمر اخر غير الجنتين دول او كان الكلام ده الواقعه دي الحادثه دي القصه دي وقت ما كانت الدنيا مثمره وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا عايزين نتصور مع بعض القصه انهم مثلا مثلا مثلا احنا بندي مثال يعني مثال بعيد عن المثال انهم كانوا اتنين زملاء في الجامعة مع بعض زملاء في ايام الطلبة والتلمذة كانوا مع بعض وفرق بينهما آه، القدر او نقول ربنا سبحانه وتعالى فرق بينهما باقداره ان شوية كانوا مع بعض في الطلبة في في ثانوي وبعد كده دخلوا الجامعة ده دخل كلية وده دخل كلية فضلوا مع بعض برضه وبعدين خلصوا الكلية اشتغل في ناحية وده اشتغل في ناحية وده اتجوز من مكان وده اتجوز من مكان بعد مدة من الزمن اتقابلوا واحد فقير والتاني غني الغني خد الفقير في الجنينة بتاعته دي وبيقول له ايه انا اكثر منك مالا واعز نفرا هو اللي بدأ الحوار ولكن شوف الكلمة قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أنا آه من كلمة أنا دي أنا يا رب قنا شر أنفسنا قال له أنا أكثر منك هذه الجملة جمعت مجموعة من الأمراض والسوءات النفسية والخلقية دلت على نفسية خبيثة مليئة بالأمراض هذه النفسية الخبيثة والأمراض أفرزت نتيجة سلسلة طويلة من التفكير بطريقة خاطئة وللأسف الشديد إن الأمراض اللي ظهرت في كلمة أنا أكثر منك أمراض منتشرة كتير جدا هذه الأيام أنا مرض إبليس أنا خير منه وانتوا فاكرين كنا عملنا درس كامل اسمه أمراض الأبالسة ولاد الأبالسة أولها الكبر العجب الغرور احتقار الآخرين رؤية النفس الحقد والحسد رؤية الكمال للنفس رؤية الغنى والاستغناء تعالي على الآخرين البطر بالنعمة أعوذ بالله والله مجرد تعديد الأمراض دي يخوف يوجع القلب والله يخوف قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أنا المشكلة إن كتير من الناس وهو في سياق الكلام كده يقول أنا والعياذ بالله من كلمة أنا هو أصل كلمة والعياذ بالله من كلمة أنا آه، ده كلام المطلوب أنا اللي جواك اللي جواك أنا اللي جواك دي تتقتل المهلم ابن أبي صفرة كان ماشي بين ثوبين فقال له أحدهم لا تمشي هذه المشية كبر عليه قال ألا تدري من أنا ألا تعرفني أنت عارف أنا مين أنت عارف أنت بتكلم مين فقال بلى أعرفك قال له بلى أعرفك أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين هو ده الكلام قبل ما تقول أنا أنت مين أنت مين يعني أنت إيه مهما يكن بمنتهى البساطة شوية صداع نصفي بلاش بلاش نصفي صداع عادي يفسد عليك دنياك انت مين بقى وقلت لكم قبل كده قصة واحد كان مريض وكان عنده 600 مشغلهم في مصانعه وشركاته 600 عامل بيصرف عليهم فكان حواليه مثلا 10 12 15 كده فكان راقد في المستشفى وعنده مغص في جنبه عنده مغص في جنبه فبره واقفين 10 12 فبيصرخ للدكاترة أنا تعبان أنا تعبان أنا عندي مغص أنا تعبان شيلوا لي المغص ده هاتوا لي أي حد من اللي بره يشيل المغص ده ياخده بدالي فيش حد يقدر يشيل المغص ولا حد يقدر يشيله بدالك ولو كان حبيبك هي دي انت مين انت مين انت مين انت في قبضة الملك قال له يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن شوف لما الرحمن يعذب رحم كتير قوي قوي فلما عذب يبقى عذب انا احذرك من كلمه انا مش من كلمه انا من ان تقر الانا في قلبك القضيه مش كلمه انا كثير من الناس النهارده وخصوصا حين يبتلى بالغنى او يبتلى بالمنصب او يبتلى بالشهره كل دي بلاءات تلاقي انا دي جواه الكلمه اللي احنا بنتندر بيها انت عارف بتتكلم مع مين انت عارف انا مين هي دي ما قالش انا اهو بس هي دي انا حتى مع زوجته وولاده انا الاول انا اهم انا اللي اقول انا اللي امر انا اللي امشي انا حتى لو ما قالش انا بس هي دي هي دي مشكله انا ودايما لما يقول انا نقول له انت مين انت مش عارفني ولا ايه لا مش عارفك ده انا وليكن ايه يعني هتكون مين عند ربنا سبحان الله العظيم كان في واحد طالب شهره اسمه السامري من اصحاب سيدنا موسى سبحان الله هو كان عايز يبقى زعيم عايز يبقى مشهور عايز يبقى صاحب فكر عايز يبقى مطاع وله اتباع وحواليه محبين ومعجبين عارفين ربنا عاقبه بايه قال له اذهب اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس المفسرون يقولون انه ابتلي بمرض جلدي خبيث كان جلده بيتطاير فكان اللي يشوفه يبعد عنه لا مساس ما يلمسش حد ولا حد يلمسه لان كان حرصه ان الناس تلف حواليه وتتكاتف حواليه وتجتمع حواليه فابتدع لهم بدعة ال أو اخترع لهم اختراع العجل اللي يدخل الهوى من دبره يخرج من أنفه فله خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى وقع الناس في الشرك بيخترع ويبتكر عشان يبتكر يرتكب زعامة عشان يبقى زعيم فربنا عاقبه بنقيض قصده انت عايز الناس تتلم حواليك ادي الناس بتنفر منك شفت بقى ازاي انك لو قلت انا ممكن يعاملك بنقيض قصدك انا بالفلوس ياخد فلوسك ودايما نقول ان اخطر شيء في الدنيا الغنى بغير الله فالذي يستغني بماله إذا سلب الله منه المال ذل بس بيبقى أذل من والذي يستغني بالمنصب لما يسلب منه المنصب يذل اللي مستغني بالناس لما ينفر عنه الناس يذل اللي مستغني بصحته او بشهرته او بدنيته لما تسلب منه الدنيا تعال اتفرج عليه قال انا اكثر منك مالا واعز نفرا اخوتي هذا المرض مرض الكبر الغرور العجب رؤية النفس ده كل ده مرض واحد لكن هذا المرض بيستدعي كل الأمراض السيئة الأخرى قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا عامل تقييم للناس على ان اللي عنده فلوس اكتر يبقى هو الاحسن هي دي خطورة مرضه ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى الطغيان بقى يحصل طغيان ومجاوزة الحد تحصل امراض اخرى جنب هذا المرض اللي هو مرض الكبر الغرور العجب رؤية النفس احتقار الآخرين يجي بقى الطغيان يتجاوز حده بقى في الكلام يبدأ يقيم الناس بناء على اللي معاهم من فلوس لما المشركين قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ربنا قال إيه أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون آه إخوتي إذا خرجنا من الحلقة دي بفايدة فهي أن تنزع الأنا من قلبك إنك تذل لربنا شوية وتخضع لربنا شوية وتذل لعباد الله الذل للأب والأم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الذل للمؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ده علامة إنك مش شايف أنا ودخل جنته آه أخطر شيء في الدنيا أن تتكبر على الله ودي نتيجة المرض ده عياذا بالله عياذا بالله عياذا بالله ألقاكم في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله